تركيزا على التلال كلمة صوت حبيبي ألقيت فيها محاضرة قبل كده تبقوا ترجعوا لها في الكاسيتات القديمة يبقى ناخد كلمة هو ذاءات طافرا على الجبال عبارة هو ذاءات عبارة معزية انك تشعر انك انت مش لوحدك وحبيبك اللي هو ربنا جاي هو ذا آت مهما كنت في جو تعبان او في ضيقة او في مشكلة والدنيا ضاغطة عليك ممكن تقول صوت حبيبي هو ذا آت لابد ربنا هيجي في يوم من الأيام حتى إن بدأ إنه تأخر هو ذا آت ولو في الهزيع الأخير من الليل تقال كثيرا في الضيقات أنا أتصور مثلا التلاميذ وهم في السفينة المضطربة من الأمواج والأمواج بتعصف بيهم وتكاد السفينة أن تغرق وبعدين واحد فيهم يقول هو ذا ويشوف المسيح جاي من بعيد فيشعر ان هو مش وحده في الضيقة بتاعته اتذكر ان الشعب وهو في عبودية فرعون وتعبان جدا من المذلة الموجودة وبعدين الكلمة التي تعزيه هو ذا آتٍ ربنا سيسمع صوت صراخ الناس ويأتي ولو بعد حين عبارة تنفع في كثير من مواقف الضيقات والمتاعب التي تصيب الأفراد أو الكنيسة أو تأتي مثلاً في إنسان تعبان من خطية ومتضايق منها ومش قادر يخرج منها ويعترف ويرجع لها تاني ويعترف ويرجع لها تاني ويقول يا رب انقذني منها وبعدين يجي له صوت في داخله ويقول هو ذاءات طافرا على الجبال قافزا على التلال مش هيسيبك هيجي وينقذك من هذه القطيه اتصور العباره دي كان بيقولها الخروف الضال وهو تايه بين الأشواك ومش عارف موجود فين وخرج من الحظيرة ومش عارف موجود فين وبعدين يقول هو ذا آتم الراعي جاي لابد هيجي إن ما جاش النهاردة هيجي بكرة وفي وقت من الأوقات يرفع كده يلاقي إيد سحبته وطلعته لفوق يقول هو ذا آتم طافرا على الجبال أو جايز تكون مش بس زيارة للإنقاذ جايز تكون زيارة حب أتصور مريم ومرسى وهم موجودين في البيت وإيد رقيقة كده بتخبط على الباب وبعدين يقول هو زآتن ربنا جاي يفتقدنا يقعد معانا قعدة محبة يقول لنا كلمة تعزية إلى آخره عبارة هو ذاءات كانت بتفتكرها البشرية كلها التي تنتظر الخلاص وأيضا النفوس الراقدة على الرجاء اللي كل نفس بتقول له لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا وبعدين وهي قاعدة في مكان الانتظار تبص تلاقي الملاك بيبشر مريم بميلاد المسيح ويقولوا هو ذا آت ربنا خلاص جاي هي العبارة التي كانت على فم وفي فكر سمعان الشيخ لما حمل المسيح هو ذا آت عيني قد أبصرت خلاصك دلوقتي يا رب تقدر تطلق عبدك بسلام عبارة هو ذات فيها معنى كبير من الرجاء الإنسان الذي لا يطغى عليه اليأس ولا تتعبه المشاكل إنما في رجاء يقول هو ذا ربنا لابد هيجي في وقت من الأوقات لابد هيحل الأشكال لابد هيعمل عمل لابد حتى هيفتت الصخر هو ذا وما يفتكرش هو ذا يعني هيجي متأخر ولا بعد فوات الفرصة يقول هو ذات طافرا على الجبال قافزا على التلال جاي بسرعة جاي جد ولذلك في عبارة لطيفة موجودة في سفر إشعياء النبي بيقول وأما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون منتظر الرب يجددون قوة لما تشعر بأن ربنا لابد جاي تبص تلاقي قوة داخلية دخلت فيك تلاقي روحك المعنوية تقوت تلاقي نفسيتك تقوت معنوياتك تقوت تجدد قوه يرفعون أجنحة كالنسور يقول لك ربنا جاي ما تيأس لازم ربنا هيجي لكن اللي شاعر بأن ربنا مش ممكن هيجي يملكه اليأس والضعف ويبقى قاعد كأنه ميت وهو حي عبارة تعطي رجاء وتعطي قوة معنوية تصوروا التلاميذ بعد ما شافوا المسيح مصلوب وموجود في القبر والدنيا اتملت اشاعات واليهود بدأوا يرفعوا راسهم ويشمتوا فيهم ويتكلموا عليهم وحالتهم تعبانة وبعدين يبصوا يلاقوا دخل عليهم والابواب مغلقه يبصوا كده يقولوا هو ذا قاتل الرب جه جاي يغير الاوضاع كلها ويحول الضعف الى قوه والياس الى امل انا عايز كل واحد فيكم يكون عنده الايه دي في قلبه يقول هو ذا قاتل ربنا لابد هيجي في وقت من الاوقات يعمل عملا زي ما بيقول ربنا الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية قم أيها الرب الإله دي عبارة ربنا جاي دي وهو ذا دي كانت التحية التي يحيي بها المسيحيون بعضهم بعضا في العصر الرسولي بل يختمون بها خطاباتهم يقول ماران آثا ماران آثا ماري مار أو مار يعني سيد أو رب آتا يعني آتي ماران يعني ربنا ماران آسا يعني ربنا جاي يعني سيدنا جاي سيدنا يسوع المسيح فكان كل واحد يعزي الآخر بأنه لما يجي يكتب جواب يكتب له في الآخر ماران آسا يعني ربنا جاي مار يعني رب او سيد اللي بتيجي زي مار جرجس مار مرقس يعني سيد فحكاية ربنا جاي دي عبارة تعزي الناس أول ما قيلت طبعا كانت ربما في ميلاد المسيح مران آسا جاي جاي علشان يصنع الخلاص على نية جاي يطلب ويخلص ناقة هلك جاي يعد يعيد الصورة الإلهية للإنسان هو ذا آتل آتي يعمل إيه؟ آتي يغير الصورة دي يرجعنا إلى صورتنا الإلهية يرد الإنسان إلى رتبته الأولى يعيد إليه كرامته التي فقدها جاي للخلاص وبعدين قيلت في القيامة لما جه جه يحطم الموت جه يزيل الشك من تومة جه يزيل الحزن والتعب من بطرس جه يوقف الشيطان عند حده زي فاكر بعض أبيات كنت كتبتها زمان في الأربعينات عن قيامة المسيح أولها قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية قم حطم الشيطان قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع المجدلية قوم ربنا جاي جاي يعمل عمل جاي يعمل عمل جاي يقوي ايمان الرعاه ويلم اشتات الرعيه ويغفر لبطرس ضعفه ويمسح دموع المجدليه عباره ربنا جاي بتعطي قوه الواحد يشعر ان في عمل كبير هيحصل في معجزه هتحصل في قوه خارقه للطبيعه هتحصل في نوع من الرعايه الالهيه هتحصل مهران اعصر في ربنا جاي دي تقال على المجيء الثاني ايضا هو ذا آت جاي في ربوات قديسيه جاي على سحاب السماء جاي مع الملائكة جاي ليدين الأحياء والأموات جاي ليجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب هو ذا آتٍ عبارة تفرح القديسين وتتعب اللي مش مستعدين بالنسبة للقديسين أراكم فتفرح قلوبكم قيلت على القيامة وتقال أيضا في المجيء الثاني وبن- وبيقول ايه انا ماضي لاعد لكم مكانا وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حاجه تفرح تفرح اللي مستعدين كلمه هو ذا آت تفرح المستعدين تفرحهم وت- و- ويصرخوا ويقولوا نعم امين تعال ايها الرب يسوع هو ذا آت تعال احنا عايزينك ولكن ما تريحش الناس اللي تعبانين اللي تنوح عليه جميع قبائل الارض اللي لما يجي المسيح يقولوا يقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا يودوا وشهم فين هو ذاءات مفرحة لناس ومتعبة لناس زي ما كانت قيامة المسيح مفرحة للتلاميذ ومتعبة لرؤساء الكهنة اليهود هيموتوا يرتعبوا من قيامته دي يرتعبوا هو ذا آت ده هو ذا آت تقال أيضا بالنسبة لحياة كل إنسان كل إنسان له لحظة هيجي ربنا طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده مستيقظا مجيء المسيح كان مفرحا للعذارى الحكيمات وكان سبب خوف وقلق للعذارى الجاهلات اللي مش مستعدين يا ربنا يا ربنا افتح لنا قال لهم ما عرفكوش صعبه صعبه بالنسبه هو ذات للناس اللي ربنا يقول لهم ما عرفكوش هو ذات قلنا بتقال بالنسبة لميلاد المسيح بالنسبة لقيامته بالنسبة لموت أي إنسان بالنسبة للقيامة العامة والمجيء الثاني لكن هنا في زيارة حب بتقول صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال المسيح لما جه للعالم جه فعلا طافر على الجبال وقافز على التلال من اوله اول جبال جبال اليهوديه لما العذراء كانت تحمل المسيح في داخلها وهي رايحه على اليصابات قافزه على التلال وطافره على الجبال وبعدين المسيح طول حياته على الارض كان بيقفز على الجبال من جبل لجبل لجبل لجبل على جبل التجربة حيث قضى فترة في الصلاة في الصوم في العبادة في التجارب مع الشيطان في هزيمة العدو في حياة الانتصار والكنيسة المنتصرة في السماء قاعدة تبص للمسيح وتقول هو ذا المسيح قافز على الجبال دي أول جبل وصل له هنا غير جبل اليهودية جبل التجربة وبعدين اجتاز وانتصر وراح جبل التجربة وبعدين قفز المسيح على جبل آخر هو جبل الموعظة على عظة الجبل فبصينا لقيناه واقف على العظة آلاف الناس حواليه يبهتون من كلامه ويقولون ما سمعنا من قبل كلاما مثل هذا يكلمهم بسلطان ويعطيهم اسمى المبادئ الروحيه التي عرفتها البشريه ربنا قافز على الجبال والملائكه تبص تقول صوته حبيبي هو ذا ات طافرا على الجبال يطفر من جبل الموعظة إلى جبل الزيتون يقول ومضى كل واحد إلى خاصته أما المسيح فمضى إلى جبل الزيتون جبل الزيتون حيث الهدوء وحيث يقضي الليل كله في الصلاة وحيث حياة الخلوة وحياة المناجاة مع الآب السماوي خافز على الجبال وبعدين يقفز المسيح على جبل آخر تعجب به البشرية وتنذهل وهو جبل التجلي جبل طابور حيث أنار بنور لا يمكن إن واحد يقدر يتصوره حتى ثيابه لمعت بالنور لكي يعطينا فكرة عن مصيرنا بعد القيامة هنبقى ايه نصير مثله وهو على جبل التجلي جمع البشرية حواليه جمع موسى النبي الذي يمثل الحياة المتزوجة وجمع إيليا النبي الذي يمثل الحياة البتولية هما الاثنين حواليه حواليه الناموس والأنبياء الناموس يمثله موسى والأنبياء يمثلهم إيليا على جبل التجلي حواليه الرجولة والشيخوخة الشيخوخة يمثلها موسى اللي عاش 120 سنة والرجولة والقوة يمثلها إيليا وقف على جبل التجلي وحوله حياة التأمل الخاصة بإيليا على جبل الكرمل وحياة الخدمة التي يمثلها موسى وهو يرعى مئات الآلاف من الناس ويقودهم عشرات السنين على جبل التجلي قافز على الجبال قافز على الجبال حوله الذين ماتوا مثلما قيل عن موسى انه مات وحول ايليا الذي صعد الى السماء ولم يقل الكتاب إنه مات السيد المسيح قفز من جبل التجربة إلى جبل الموعظة إلى جبل الزيتون إلى جبل التجلي إلى جبل الجلجثة في حياة الألم وفي حياة البذل والعطاء وفي الفداء الذي قدمه للبشرية صورة مختلفة تماما ما بين صورة التجلي في مجد عظيم وفي بهاء وصورة الألم على جبل الجلجثة لكن لابد من الاتنين يكونوا مع بعض قافز على الجبال ما تفتكرش جبل واحد يمر عليه لابد الكل وبعدين ساب جبل الجلجثة وذهب إلى جبل الصعود حيث صعد إلى السماء بمجد عظيم من جبل لجبل لجبل لجبل والبشرية تبص كده وتقول هو ذا حبيبي آت طافرا على على الجبال وقافزا على التلال في جبال أخرى في تاريخ البشرية ربنا ورها لنا وكانت برضه من الطفرات الجميلة لعل أهم جبل فيها وأقدم جبل فيها هو جبل أرارات حيث ربنا أرسل فلك عليه لكي يعطينا حياة جديدة بعد الموات بتاع الطوفان صوت حبيبي طافرا على الجبال ذكريات جميلة جدا عروس النشيد بتقعد تفتكرها واحدة واحدة تخرج من جبل أرارات تخش في جبل سيناء ربنا بيدي الشريعة والنار والهيبة والخوف والكل واقف كده يقول لموسى كلمنا انت ما نقدرش نكلم ربنا يا ريت كان فضلت عندكم المخافة دي على طول لحظة خوف والكل مقدسين وطاهرين جسديا مش قادرين موسى هو اللي كلمنا ما نقدرش بعد ما راحت هيبة جبل سيناء كل واحد بقى يعمل زي ما هو عايز وبعدين البشرية اختبرت جبل آخر بتاع ربنا اللي هو جبل جريزين حيث كانت تتلى البركة باستمرار هناك مباركا تكون في دخولك مباركا تكون في خروجك مباركة ثمرة بطنك وثمرة أرضك نتاج غنمك كله صوت حبيبي قافز على الجبال وبعدين نجد في سفر النشيد في جبل آخر لطيف خالص في إصحاح أربعة آية ستة يقول إيه جبل المر واللبان المر مش مش بس مر هو طعمه مر لكنه عطر من العطور قول المر والميعة والسليخة من ثيابك صحيح طعمه مر لكن ريحته كويسة زي الحياة الروحية عموما فيها المر في مذاقه وفيها المر في عطره المر واللبان اللبان الذي يعطي بخورا واللبان الذي يعطي احتراقا هما الاثنين مع بعض وربنا مر على جبل المر واللبان وسفر النشيد مليان من كلمة المر واللبان دي هيجي لها وقتها المهم أيها الأخوة الأحباء أي جبل من الجبال دول أنتوا مريتوا عليه زي ما احنا بنقول عن المسيح صوته حبيبي قافرا على الجبال وقافزا على التلال طب ما المسيح عايز يقول عليكم برضه صوت حبيبي طافرا على الجبال وقافز على التلال اي جبل انت مريت فيه دول الرسل شبههم الكتاب بالجبال الجبال العاليه والعلو يرمز الى الصعود الى فوق والصعود الى الله والجبال العاليه ترمز للقمم القمم الروحيه التي عرفتها البشريه والجبال العاليه ترمز الى ترك الارض بكل ما عليها من ضوضاء ومن مشاكل ويطلع فوق فوق فوق ممتد الى الله لما الناس ما قدروش يوصلوا للجبال على طول وعايزين ياخدوا لهم رمز لربنا خلوا كل كنيسه ليها مناره طالعه لفوق لفوق لفوق لفوق توريهم الصعود الى فوق والاتجاه الى السماء والى الله زي الجبال مش قادرين على الجبل على طول ناخد نموذج جبل صغير هو المناره صوت حبيبي هو ذاءات طافرا على الجبال طب وانت علشان تسمعه كويس تعمل ايه لازم تصعد معاه على الجبل المقدس تصعد معاه على الجبل المقدس عشان تسمع صوته والا لو كان المسيح فوق على الجبال وانت تحت على السفح او في عمق الوادي او تحت الارض هتوصل له ازاي لازم تصعد معاه على الجبال لازم ايه تصعد معاه على الجبال انا ما اعرفش ايه حياة الجبل في نفسية كل واحد فيكم سواء من الناحية الرمزية او من الناحية الواقعية من الناحية الواقعية ازاي الناس بيشوفوا البراري المقدسة والساكنين فيها بإيمان الله ويشوفوا الجبال وتأثيرها في حياتهم الروحية زي ما قال ماري إسحاق إن مجرد نظر القفر يميت من القلب الحركات العالمية بعيد عن الدنيا وضوضائها وضجيجها ومشاغلها وأخبارها وأفكارها يصعد الواحد على الجبل المقدس مش كل واحد عنده الفكرة دي لكن أهو كلام لازم نقوله في النشيد ويبقى ميعاده زي ما يجي وقته يقدر الواحد يروح له بعضكم لما بيحب يروح للجبال والتلال والاماكن المقدسه ياخد له اتوبيس فيه 40 50 وينقلوا ينقلون ضجيج العالم الى هدوء الجبل مش هم يستفيدون من هدوء الجبل ده لا ينقلون ضجيج العالم ويعكرون به هدوء الجبل احنا ما نقصدش دي هنقصد واحد يروح الجبال ينفرد بربنا كده يقول له يا رب انا عايز اقعد معاك لوحدك نقعد قاعده كده كويسه على الجبل كده على الجبل المقدس لذلك الكتاب بيقول اساساته في الجبال المقدسه اساساته في الجبال المقدسه الجبال اللي هي الرسل والجبال اللي هي العلو والسمو والارتفاع إلى فوق والاتجاه إلى الله عشان كده يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عون أو رفعت عيني إلى هؤلاء القديسين اللي هم زي الجبال أستشفع فيهم من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب الرب الذي أحبته هذه الجبال وليها صلة بيه علشان تاخد منه وتعطينا مش عايز اتحدث عن جبل شيهيت ولا جبل برنوب ولا جبال البحر الاحمر ولا الجبال المقدسه اللي فيها الاديره المقدسه خلي دي على جنب خلي دي على جنب المهم اي الجبال في حياتك أنت قد اختبرت هل مررت على جبل التجربة تقول أنا حياتي كلها في جبل التجربة ده هو. لا رحت لا تجلي ولا رحت لا جثيماني أنا قاعد في جبل التجربة طول عمري يا ريت تقعد في جبل التجربة وتكون قاعد منتصر هو يعني لازم جبل التجربة في ايه وحش المسيح كان على جبل التجربة وكان منتصرا في تجاربه كان على جبل التجربة ويقول مكتوب كذا وكذا كان على جبل التجربة ويقول له اذهب يا شيطان كان في التجربة وكان منتصرا فيه في ناس يتعبوا من جبل التجربة كما لو كان جبل الضيقة لا جبل التجربة بالنز- بالنسبة لنا هو جبل الانتصار على كل التجارب الموجودة جبل الانتصار هل مررت على جبل الموعظة هل انت باستمرار كلام الله في اذنيك هل تطويبات المسيح في اذنيك هل حفظت كلامه في قلبك وخبأته في قلبك ولا انت بعيد عن جبل الموعظة بعيد عن كلام الله بعيد عن هذا المن المخفى بعيد عنه هل ربنا يوحي إليك بين الحين والآخر ويتكلم في أذنيك كأنه على جبل الموعظة هل أخذت بركات جبل الموعظة من الكتب أو من المرشدين الروحيين ولا ما تقدرش تقول صوت حبيبي طافرا على جبل الموعظة مفيش هل جربت جبل الزيتون في هدوئه وفي خلوته وفي تأملاته هل جربت جبل الجلجسة في آلامه وهل حملت صليبك كل يوم إن استطعت هذا يقدر ربنا ينقلك إلى جبل التجلي في الحياة الأخرى جبل التجلي بالنسبة لنا في الحياة الأخرى لأنه بيقول هذا الفاسد يلبس عدم فساد نزرع جسدا ماديا وبنقوم جسدا روحانيا بنقوم جسدا نورانيا ده جبل التجلي بالنسبة لنا في العالم الآخر لكن أحيانا يظهر هذا التجلي على الأرض أيضا كتجليات القديسين اللي بيظهروا كنور يشع أو يضيء ويفرح به الناس نور يعني خلاص دخلوا في التجلي دخلوا في التجلي زي ما تسمعوا عن تجلي العذراء عبارة عن نور دخلت في التجلي نور يتحرك كده حتى من غير ما يرسو على جبل لكن هنا الطبيعة البشرية دخلت في المجد ممكن كل إنسان يدخل في المجد بهذا الشكل إذا سار في نفس الطريق وقال صوت حبيبي قافزا على الجبال يا ربنا يقول له أنا مستعد أوديك على جبل التجلي حتى قبل القيامة على شرط إنك أنت تمر على جبل التجربة وتنجح وتمر على جبل الجلجسة وتتألم وتحمل صليبك وتمر على جبل الزيتون وتاخد تأملاتك وتمر على جبل الموعظة وتاخد كلام الله في قلبك صوت حبيبي طافرا على الجبال إذا ما كنتش قادر خليك على الأقل يعني قافز على التلال على قدك أو اصعد شوية بشوية بشوية في حالة النمو الروحي اللي يعيش فيه الإنسان هو ذا آتل قل له يا رب أنت جاي أنت جاي يعني نعمتك جاية نعمتك جاية تفتقدني وتعطيني القوة التي أصعد بها على جبلك المقدس لكن تعيش كده على الأرض معيشتك على الأرض دي هتنفعك بإيه زمان لما بنوا أورشليم بنوها على الجبال محاطة بالجبال في الجبل المقدس والناس لما كانوا هم صاعدين لأورشليم كانوا بيصعدوا على الجبال لذلك في ترانيم تسمى ترانيم الصعود بعضها في صلاة الغروب يقولوها وهم صعود على الجبل المقدس يقولوها وهم صعود على الجبل المقدس انا فاكر وانا زمان يمكن عمري خمس سنين ست سنين لكن مش قادر انساها دي ازاي كنا نروح نحضر عيد العذراء في جبل درونكا درونكا جنب اسيوط اللي فيها ون- ونمشي على الجبال كده نفضل طالعين طالعين طالعين من الفجر نخرج من الفجر نوصل برضه قبل النور او نخرج من نص الليل ونفضل ماشيين لغايه لما نروح هناك صورة الصعود على الجبل على الجبل حاجة مش قادرة تفارق ذهن الإنسان يصعد على الجبل المقدس ربنا ساعات بيدي صور مادية لكي تعطينا إيحاءات روحية يعطينا مسألة الجبل في علوه في انه طالع لفوق في انه ظاهر للكل في انه متجه الى السماء في انه طالع عند ربنا علشان روحيا نبتدي ناخد هذا التأمل في حياتنا ازاي نصعد الى فوق لغاية لما نصل الى القمم العالية التي يريدها لنا الله لو استطعت انك انت تصعد على الجبال يمكنك انك تصل الى قمة جرزيم وتجد هناك واحد واقف ينادي يقول لك مبارك ان تكون في دخولك ومبارك ان تكون في خروجك ويقول لك بقية البركات كلها اللي موجودة في تسمية 28 في جبل البركة صوت حبيبي هو زاءات طافرا على الجبال وقافزا على التلال دي تعطيك في سفر النشيد ايضا فكرة عن حياة حياة النمو الروحي آه، عدم التوقف عند وضع معين وانما حياة الصعود المستمر لان في ناس اذا وصلوا لوضع روحي يكتفون به لكن يقول لك لا ربنا طافر على الجبال وقافز على التلال عايز تقابلوني قابلوني هناك على الجبل المقدس والسيد المسيح كان بياخد بعض تلاميذه ويصعد بيهم هناك على الجبل ويقعد معاهم ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل اقترب إليه تلاميذه ففتح فاه وخاطبهم قائلا اطلع مع المسيح فوق على الجبل نكتفي بهذا الجزء في النشيد وتفضلوا نصلي